أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في برنامج البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا اهلا بيك مرحبا
كما تعودنا في حوارنا حوار الحق حوار الدلائل والبراهين أن يكون كلامنا أولا بالصلاة لكي ندعو روح الله بيننا ولا يكون الله في وسطنا ويرينا إرادته فينا وفيكم ولنسأل جناب القمص أن يبدأنا بالصلاة امين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا داعي الخطاه للخلاص وللموعد بالخيرات المنتظره انها الان يا رب ساعه ساعه حاسمه يا سيد في حياه الكثيرين الوقت وقت مقبول واليوم يوم خلاص يا إلهنا كما قلت لنا فليتك يا رب تقرأ على كل القلوب حتى تنفتح ليك وتقبلك يا إله المحبة وتتمتع بخلاصك تتمتع بالفداء تتمتع بالبركات تتمتع بالبنوة تتمتع بالحياة الأبدية تتمتع بالحرية فلتشرق بالنور في قلوب الكل لمعرفتك يا مصدر الخير والبركه والنعمه لتخلص على كل حال قوم امامك يا رب ابنائك وبناتك لا تسمح بان تكون الكلمات مجرد كلمات في الهواء لكن اسمح يا رب ان تقرع بها على القلوب فتنفتح ويدخل ملك المجد لك كل مجد وعظمه من الان والى ابد الدهور كلها امين
آمين كما تعودنا سنبدأ حلقة اليوم باختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور من حظيرة المتروكين إلى حظيرة المد- الموعودين والمدعوين آه، الأخت باترفلاي من الجزائر الشقيق وهي قد عبرت واختبرت المسيح في حياتها فلنسمع اختبارها تفضلي يا admin ربي يباركك اديها المايك لو سمحتي امين
إيه، حاضر يا احمد ومبسوطين ان احنا نكون معاكم في الحلقه دي Butterfly مبسوطه ان انا اسمع اخ- اختبارك اختي اتفضلي معاكي المايك
وسلام للجميع ال- أهلا بك.
المسلمين كمان اللي معانا مرحبا و- واشكركم عشان طلبتوا مني ان ادي الشهادة بتاعتي عشان انا ببقى دايما مبسوطة لما اخوة بيطلبوا مني ادي الشهادة امين عشان مجد كل الله.
المجد الرب وعشان كل ال... الاخوة المسلمين اللي احنا من مهما كان لحمنا ودمنا وبنحبهم كتير امين آه، أنا زي ما قال الأخ آه، من الجزائر ولدت ولدت في الجزائر العاصمة وكبرت وعشت هناك كتير ومن عيلة طبعا مسلمة في عيلتي آه، هم بيحبوا الرب آه، يعني الإسلام وبيحبوا ربهم و- ورسولهم بس أنا عمري ما كنت شفت بابا ولا ماما بيصلوا مع ان هم ناس طيبين مش عشان بابا وماما بس كانوا بي- مربينا بال كويس وبيحاولوا يدونا حب وادونا كتير حب وما كانش ناقصنا حاجة و... وبابا كان ف- بطريقته الشرقية ربنا حلو و- وبصراحة أشكره إن عشان طلعنا كلنا ناجحين آم، في لما كنت صغيرة كنا بنروح في الحي بتاعنا كانوا في كنائس فطبعا في الجزائر ال- الناس مسلمين بس الإسلام بتاعهم تقليدي كتير ف- واحنا صغار كنا بنروح لل- ال- للكنيسة المدارس الأحد ما كانوش بيمنعونا و- وصراحة من من من ط- من ناحية عيلتي يعني إخوالي آم، إخوالي كانوا بيعرفوا كتير م- مرسلين فكنا بنروح عندهم ومع أولاد الحي و ولاد خالتي وكل حاجة فكنا بن وأنا صغيرة كنت بروح كتير هناك معاهم واللي أثر فيا وأنا طفلة صغيرة إن طريقة التعليم كان كتير فيه حب عشان كنا يوم ال- في العطلة الصيفية كنا كمان بنروح لل- للمسجد عشان نتعلم القرآن وكان المدرس اللي بيعلمنا القرآن الشيخ كان بصراحة ما كانش بي وانا انا اللي كنت حاسة بيه كده كان بيضربنا لما ما نتعلمش كويس بطريقة ما كنتش بحس يعني ب- بحب منه ولا من طرفه و... و- فهو ده طريقة التعليم كانت آه، هي اللي أثرت كتير فيا وأنا صغيرة ف وزي ما قلت لكم من- من ناحية إخوالي كانوا في إخ- م- اللي آه، قبلوا الرب بس آه، خسارة بعد ما عشان المراكز وكل حاجة سابوا الرب في بعض اللي دلوقتي مو- بقوا ملحدين في كمان ده رجعوا للإسلام ف آه، أنا أنا ما كانتش عندي تجربة يعني في الدين الإسلامي أو في المسيحية بس كانت بإحساس كده وكبرت كده فحبيت ال- ال- المسيحيين حبيت ال- الإيمان ده وكبرت معاه وعيلتي ما كانتش بتشوف مشاكل عشان كل كل في العيلة كانوا كده وبعدين لما كبروا اللي سا... لما اتجوزت سابت المسيح واللي عاوز مركز كمان فهم كانوا فاكرين ان انا كمان ممكن لما اكبر حس... حسيت كده بس لما ابتديت اكبر بقى الايمان بتاعي اكتر وكنت ب... بعلن كده في ال... في, الم... في مع صحباتي وبحب ابشر و... فابتدت المشاكل في البيت مع اخويا خصوصا الكبير ابويا ما كانش بصراحه شديد بس ما كانش بيقول لاخويا لا هو كان شوية ضعيف قدام اخويا الكبير فما كانش بيقول له لا وبعدين كان مش عاوز هو كمان الفضيحة فحصلت مشاكل كتيرة ومش عاوزة أخ- ادخل في المواضيع دي عشان كل الم- المؤمنين اللي معانا اكيد وعاشوا نفس الشيء فيضرب وقفل على اللي عليه في البيت فانا عشان ما بقاش في مشاكل كتير فقلت الأحسن إني بصراحة كان في ال... عندنا في البيت كانت نار شاعلة كتير ف وكنت ما بحبش أشوف أبويا حزين كده لما أخويا بيضربني لما أروح اجتماعات أو مؤتمرات فما كنتش عاوزة أخلي بابا يحزن ولا ماما فأنا فضلت إن أنا ابتعد شوية وخصوصا أخويا كان عنده مركز وفي مر... إخوة م- مسيحيين كانوا عاوزين يتدخلوا فهددهم فالإخوة المسيحيين آه، سابوني فزمان في الوقت ده ما كنتش حاس حاسة وفاهمة ليه عملوا كده فزعلت منهم كتير بس جوايا كان الإيمان و... وقلت هم هناك بعد عني مش... وأنا م- إيماني في قلبي وخلاص ف... وكانت عندي ست هي كان أعتبرها زي ماما الروحية هي كانت الوحيدة عشان بتعرف عيلتي من زمان تعرف آه، كل العيلة فكانوا بيحبوها وبيحترموها ما كانوش بيمنعوني ان انا اروح عندها فلما كنت بحتاج حاجة روحية ولا مثلا اروح عندها فال الر- الرابط اللي كان بيني وبين الإخوة كانت هي بس كانت بتدي أخباري عشان بعدين في ال- ل- بعد سنين طويلة عرفت إن كانوا كتير بيصلوا عشاني ف هي الوحيدة اللي كانت معايا وكانت لما عاوزة أصلي ولا أقرأ كتاب يا ما كتاب اتقطع في البيت طبعا في البيت ما كانش عندي كتاب مقدس كل مرة بيقطعوه فكنت بروح عندها فأخرت كتير ابتعدت عنهم هو إيماني في قلبي وخلاص وأعيش عيشة مزدوجة آم، ما اقولش طبعا ان انا مسلمة واقعد آه، اصلي على محمد ولا حاجة عشان دي كانت صعبة عليا انا اقولها بس آه، آه، المهم ان الناس ما تعرفش ان انا مسيحية وعايشة مع اهلي وخلاص بس بعد سنين شوية بعد سنين قليلة بابا مات بالسرطان ف واخويا سنة بعديه عمل حادث ومات اخويا الكبير فهم لما ماتوا طبعا هو صح بالجرح ابتديت احس بشوية حرية حرية في عيش ال- ان انا اعيش ايماني فرجعت للاخوة والاخوة في الاول كانوا خايفين مني بس بشويش الاخت ال- الام الروحية دي عن طريقها عرفتني بم- باخت مرسلة كمان وبقت صاحبتي وبها رجعت للاخوة وبها ال- انا افهمهم الاخوة لما عملوا كده بس عشان في البلد صعب وكانوا عارفين المشاكل اللي حصلت مع اخويا فما م- خافوا فبعدين بيها انا قدرت ارجع للكنيسة وبقيت آه، آه، آه، كويسة وإيماني و- وماما كانت عارفة وما كانتش بتمنعني ولا كانت بتقول حاجة وكانت بيعجبها عشان آه، هو لما بابا مات واخويا مات يعني العلاقة ابتدت قوية كمان كان عندي اخويا تاني أك- كبير بعد بعديه هو هو كان هو مسلم قوي وبيطبق الاسلام وايمانه بقى اتشدد اكتر وبقى م- م- مسلم اكتر زي بالظبط ع- لما مات بابا واخويا هو قرب اكتر للاسلام و فمرات كان بيقول لي انا بصلي بدعي لك اقول له انا كمان بصلي لك ف أم، ال- المهم آه، كنت ب- رجعت للكنيسة و... وما كنتش عاوزة عشان أنا كنت بعيدة عن الإخوة وخافية إيماني فقلت أنا لا مش هرجع للكنيسة ال underground أرجع للكنيسة الرسمية المعروفة ع- مش لازم أنا أب- آه، أخبي لا اللي خ... آم، مش كويس ان انا أخت- اخجل ب... ب... بايماني واخجل بالمسيح اروح للكنيسه واللي يعرف يعرف هو في ميزه في الجزائر ان احنا لما نروح في ال- للكنيسه الرسميه او ل- لاجتماع صلاه ما بنخافش من الحكومه او ال- من اي حد احنا ممكن نخاف من من الشعب البسيط اللي ممكن حتى الشعب البسيط هو مش ح- مش هخاف منه بس ممكن يحرضوه يدوا فلوس هو ده ال- او ممكن نخاف من جارنا يزعل و... و... وهو ي- ممكن ي- هم ليهم عار بس بس فأنا كنت بروح الكنيسة ما يهمنيش ف مسلم ب- ناس بتقتل في كل كله أيوة، بيقتل في, كويس.
في بعض وأب يقتل ابنه أب ابن يقتل أبوه فكله مشوا وبعدين أنا كمان ربنا رتب وسبت البلد وطلعت أوروبا عايشة في أوروبا ولم بصراحة أنا الإسلام ما كنتش أعرف عنه خالص لا أعرف يعني في حاجات كانت بتأثر فيها وأنا طفلة صغيرة مثلا لما إحنا ن- مش هنروح للجنة عشان بنكذب لما هنعدي من الصراط المستقيم كانت جدتي بتحكي لنا عن هنعدي على خيط عشان نطلع الجنة ممكن ندخل ندخل جهنم وح- يعني كانت في حاجات بترعبني وأنا طفلة صغيرة بس آه، ما كنتش بحس بأمان بس ما كنتش بعرف ولا غامقة في الدين بس آه، لما طلعت أوروبا بقيت آه، عرفت كنيسة ع- مصري عربي عربية ومعربة وبروح هناك حتى لو في الجزائر الترانيم بالفرنساوي والوعظ بالفرنساوي والقداس بالفرنساوي بس لما جيت أوروبا كنت نفسي أبقى في م- ميدان شرقي عرب عربي عشان ما أحسش بالغربة كتير وطبعا هناك ابتديت أح- أكتشف شوية شوية مع الشرقيين عشان هم بيعرفوا أكتر و... وربنا باركني كتير و... و... وعالجني كتير ع- من الجروح ال- يلي عشتها في الجزائر عشان آه، فقدت ح- الأحباء اللي أنا ب- بحبهم كتير و... وكمان حتى لو الناس اللي ما بعرفهمش بس أهلي مجروحين كل مجروح و... وباركني اتجوزت هنا وانا كنت ما كنتش عامله انا انا هتجوز بس ربنا اداني جوز مؤمن هو ساعدني كمان و... واداني خدمه حلوه بحبها كتير وبصراحه آه، ال... ال... لما عرفت البلطاك كمان البلطاك اشتغل فيه معايا كتير كتير مع ان انا بقالي يعني تقريبا ست سنين وانا مع ال... في الخدمه بس آه، ما كنت مش زي مع البلطاك اللي ك- خلاني اكتشف الاسلام واول يوم دخلت اتصدمت انا امبارح لما سمعت ال- الاختبار بتاع الاخ ادم بصراحة هو كان مسلم واتصدم انا كمسيحية واتصدمت فما بالك لما يكون المسلم يتصدم طبعا ف ال- ال- ال- ال Paltalk ساعدني كتير ان انا اكتشف الحاجات المعفنة الحاجات الغلط الحاجات اللي بصراحة بتاع جه- جهلاء و... وانا بصلي للاخويا هو كلمته عن ال Paltalk وعرفت انه بيدخل ب nickname بس لما كلمته ما رضيش يديني ال nickname وممكن بيسمع في- مع فينا دلوقتي وهيعرف صوتي بس انا ما كنتش عارفه ان انا حد الشهاده بتاعتي اليوم وهو هقول له وهيسمعني في الحلقه الخامسه عشر خصوصا و- وان شاء الله ربنا يخدم في قلبه ويخدم في جميع ال- الاخوه المسلمين و... وال- وشكرا كثير كثير وربنا يبارككم وميرسي كثير ابونا زكريا تعيشي.
وتقبل ال- sorry ما بعرفش اقولها بالمصري زي ما بيقولوا تقبل الآية دي ميرسي كتير أبونا ميرسي كتير أخوة تعيش الرب يبارك حياتي يا أختي آه، نعم أيها العبد الصالح ادخل إلى فرح سيدك أهلا.
آه، نسمع آه، تعليق جناب القمص زكريا بطرس على الاختبار الرائع دوت
آه شكرا جزيلا الحقيقة تعزيت جدا يا Butterfly من الاختبارات اللي أنا سمعتها على مدى 15 حلقة كل حلقة وكل يوم اختبارات جديدة وجميلة ورائعة وعميقة مميزات اختبارك آه، التربية الحلوة اللي انت تربيتيها في بيت آه، مسلم طيبين آه، احنا ما احناش ضد المسلمين العكس احنا بنحب المسلمين احنا بنخاف على المسلمين من التعاليم آه، اللي انت سميتيها انها معف- معفنه فلكن حلو قوي ان احنا نسمع انك انت نشأت في بيئه طيبه و... وابوين حلوين وتربيه حلوه دي بركه كبيره قوي وبعد كده كبر ايمانك آه، برضو دي حته مهمه قوي ان الايمان ينمو ويتقدم فلمسه جميله قوي في اختبارك واضحه نمو الايمان ثم ايضا من ملامح آه، اختبارك وهو المشاكل صراعات لازم تحصل صراعات ومشاكل مع الاخرين لكن ربنا بيسند فيها وكانت حكمه منك انك انت تبتعدي قليلا عن الجو آه، كان تصرف حكيم بكل تاكيد وبرضه من ملامح الاختبار بتاعك تاثير الاشخاص المؤمنين في حياه الاخرين السيدة المسيحية المؤمنة واللي عرفتك على أخت تانية آه، مؤمنة دي شيء رائع عشان كلنا ناخد بالنا من ان احنا ممكن نكون مؤثرين في الاخرين وتاثير قد لا نراه تاثيرا كبيرا لكن مجرد علاقه شخصيه حبيه مع بعض الناس بتخلي فيه بركات كبيره ونفوس بتاتي للرب كتير. ايضا من ملامح اختبارك اللي هو عدم الاحساس بالامان صحيح مشكله في حياه الانسان انه ما بيحسش بالامان لكن الانسان لما بيجي للمسيح بيؤمن حياته من كل جانب ثم ايضا من ملامح هذا الاختبار شفاء الجروح الداخليه لقطه جميله قوي قوي ان الله بيشفي الجراح الداخليه آه، من الاهانات وال الاكتئاب والشفقة على النفس أمراض كثيرة داخلية لكن الرب بيعالج واحدة فواحدة وأيضا بشكر الله إن هو فتح عينيك إنك أنت تصلي من أجل أهلك ومن أجل إخواتك والباقي في حياتك في آه، الوالد وأخوك الكبير ولو إنها جاية متأخرة لكن ربنا يعزي قلبك على طول نشكر الله من أجل شهادتك عن عمل البالتوك انه بيكشف الحقائق على حقيقتها وبيوري المفاسد بتاعه التعليم واللي انت عبرت عنها تعبير رائع الحتت المعفنه معفنه من طول كتمتها فعفنت اكتر ما هي هي فاسده وبيضه لكن لما بتتعرض للهواء كده بيشفى منها الناس شكرا ليكي ولاجل اختبارك واهلا وسهلا
أهلا بيك يا فندم. آه، شكرا جناب قمص آه، كما تعودنا س- سيخوض جناب القمص في موضوع من المواضيع الهامة وهو مصادر القرآن كمصدر من من مصدران الرئيسيان في مصادر الإسلام وهذا الموضوع شائك ولنا جميعا أن نتعلم من آه، جناب القمص تفضل يا فندم اهلا بيك شكرا انا اتكلمنا في الحلقه الماضيه عن ثلاث مصادر من مصادر القران الاساطير الخياليه الاسرائيليات الشعبيه ثم الشعر الجاهلي في الجزيره العربيه النهارده عايز اضيف ثلاث مصادر من مصادر القران وتعاليم الاسلام اولا الاساطير الفارسيه ثانيا التعاليم الوثنيه والمعتقدات الوثنيه سواء الحج او الحجر الاسود ودولة اللي فجروا الدنيا في أرض مصر وفي البلاد العربية وعلى رأي سيد المسيح لما قال جئت لألقي نارا فماذا أريد لو اترمت هو ده اللي احنا عايزينه فأنا ألقي أيضا باسم المسيح نار علشان خاطر تشتعل وعلشان خاطر تنور والناس يعرفوا الحقيقة فين اخد الاساطير الفارسيه الاساطير الفارسيه ايه الاساطير الفارسيه اللي تاثر بيها الاسلام اوعى تتصدم انا بقول اهو اللي قاعد ويايا وخايف على نفسه يجيله سكته قلبيه او يتصدم يطفي البلطوك ويروح ينام احسن له لكن اربط الحزمه شدد عزيمتك قوي واستقبل الصدمات من الاساطير الفارسيه في الاسلام قصه الاسراء والمعراج سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ملطوشه من اسطوره فارسيه في كتاب اسمه ارتوراف نامك مكتوب باللغة البهلوية كتب من 400 سنة قبل الهجرة وقبل محمد فإذا لطش العملية لقاها لطيفة قوي فسبحان الذي أسرى بعبده وراح السند والهند وبلاد اليمن بس هناك في السماء يعني أي حاجة تانية غير الإسراء والمعراج آه طبعا كل الحاجات اللي لها مقابل في قصة الإسراء والمعراج ملاك اسمه صاروش والإله اسمه أرمزد وكلها يعني نقل مسطرة وحتى في عبارات منقولة بنصها في من هذه الأسطورة سورة أسطورة الإسراء والمعراج ما هياش بس أسطورة فارسية ده أسطورة أيضا هندية ما الدنيا مليانة أساطير وهذه الاسطوره الهنديه اسطوره الاسراء والمعراج موجوده في كتاب اندرلو كاكمتم معناها السياحه الى عالم اندره يعني الى الله سبحانه وتعالى بتاعهم يعني اندره آه اله الجو وذكر فيها اسمه أرجنة قريبة من الجنة يعني وشجرة تسمى حوابة وهناك برضو شجر في الإسراء والمعراج كثير هذا أول شيء من الأساطير الفارسية والهندية والأمر الثاني الذي أخذ إلى الإسلام من هذه الأساطير الفارسية هو ها تاني شدد الحزام الحور والولدان حور العين والولدان ماخوذه من الاساطير الفارسيه وهي موجوده في كتب الزرادشتيه وفي كتاب بالضبط اسمه ارواح الغادات غاده يعني حور موجوده هناك واللي اتخذ منها بنفس الكلام حور العين امثال اللؤلؤ المكنون وهكذا الامور بتاعت حور العين والولدان المخلدون جت منين ما ما فيش في العهد القديم ولا العهد الجديد ولا في الشعر الجاهلي طب ندور بقى ونعبش ونلاقيها فين نلاقيها في الزرادشتية وفي كتب قدماء الهنود أيضا في حاجة تانية برضو خدوها خدها النبي كان واسع الثقافة الحقيقة الراجل ده والبركة في رواد الجزيرة العربية من كل الجنسيات والجهات موضوع الجن الجن مأخوذ أيضا من الكتب الفارسية في كتاب أفستا كتاب الزرادشتية المقدس ودستور ديانتهم ومكتوب عنه انه جني جني قريبه من جن ومعناها روح شرير فهكذا اخذوا من هذه الديانات الحاجات كتير انا مش عايز اطول في موضوع الاساطير آه، الفارسيه والهنديه لكن انقل بقى اخش على الايه على المفيد وهو العقائد والشعارات والتقاليد والعادات الوثنيه في الجزيره العربيه وبرضه ما صدم الكثيرين واخاف ان حد يصدم برضه من الموجودين بيسمع لاول مره هو فريضه الحج فريضه الحج فريضه من ايام الجاهليين وكانوا بيحجوا ويروحوا بيت الله الحرام والكعبه هذا كلام موجود في كتاب الدكتور علي حسني الخربطلي في كتابه الكعبة على مر العصور صفحة 24 وده موجود بسهولة في سلسلة اقرأ مارس سنة 1967 ويتكلم عن موسم الحج في الجزيرة العربية الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء الخامس صفحة 223 يتكلم ويقول أن يقول بالنص كده أن هناك علاقة كبيرة بين كلمة حج المأخوذة أصلا من فعل الاحتكاك فهي في أصلها من كلمة حك بالكاف والغريب أن لحد النهارده العراقيون بيقلبوا الجيم الى كاف مش بس في الكلام لا ده في الكتابه اسال اي واحد عراقي ويمكن عراقيين موجودين ويانا يقول لك الجمرك الف لام جيم ميم الجمرك يكتبوها الكمرك ليه لانها كانت بتتنطق الجيم كاف فالحج او الحج كانت اصلا ايه الحك ويؤيد هذا الكلام غيره أيضا كتاب الملل والنحل لأبي القاسم الشهرستاني صفحة 247 يقول العلاقة بين الاحتكاك والحج بقوله أنه كان يمارس في الحج طقس عجيب وهو الاحتكاك بالحجر الأسود هنا بقى هنخش بقى في منطقة لا يدخلها إلا الكبار للكبار فقط فلو من فضلكم لو في أولاد عندكم موجودين جنبكم في حوالين الكمبيوتر يا ريت تنيموهم يعني قولوا لهم روح نام يا بابا عشان المدرسة بكرة هو بكرة إيه عشان المدرسة بكرة يا بابا ونام علشان خاطر نسمع نتكلم بقى على راحتنا لأن الكلام آه، يعني مش عارف إزاي بيكتبوه في كتب لكن هو كلام يعني مم، حاجة غريبة أوي المهم خلينا نتكلم بقى بص يا حبيبي ايه الاحتكاك بالحجر الاسود دي دي حكاية جواد الدكتور جواد علي يقول انه كان هناك طقس لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر الاسود النساء بالذات بقى مش الراجل اللي يروح يحك نفسه في الحجر لا خد بالك النساء وهو مس الحجر الأسود بدماء مكسوف أقول مكسوف أقول لكن على رأي المثل ما فيش خجل في الدين الإسلامي يا الله بدماء الحيض نتيجة احتكاك أعضائهن به وهن عاريات وقد كان دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقدمين هو سر الميلاد فمن المرأة الدم ومن الرجل المني ومن الإله الروح وكان في الكعبة الحجر الأسود يرمز إلى يد الله فكانوا بيروحوا يحتكوا بيد الله عشان ياخدوا بركة الله أعلم دي حاجات شغلانة ده بيقولها الكلام ده الدكتور جواد علي واللي عايز يحاكم يحاكم الدكتور جواد علي انا ما اعرفش هو حي ولا ميت لكن ما تكلمونيش انا ولا تبصوا لي انا قارئ وناقل وناقل الكفر ليس بكافر فروحوا امسكوا في خناق الراجل دوكا مش انا انا ال- دي الجرايد قايمه عليا من يوميها ولا عمال يقول الحج والحك والح يا عم انا مالي انا مالي انا ليا دخل بالموضوع انا مجرد ان انا بقرا وناقل الكفر ليس بكافر انا بقول ناس كفره بيقولوا كده انا مالي شغلانه طب تعالوا بقى موسم الحج ده اصله ايه في الجاهليه خلينا نوسع الموضوع بقى ونكبره شويه انتوا وراكم حاجه يا جماعه اللي عايز ينام يقوم ينام لكن احنا بنشتغل ماشي في دائرة المعارف الإسلامية رغم أنف المعترضون دائرة المعارف الإسلامية اللي قدم ليها شيخ الجامع الأزهر وقدم ليها حاكم الشارقة شيخ برضه وفي هذا الجزء في صفحة 3465 ويتكلم عن الحج في الجاهلية بيقول ايه بقى هدف الحج في الجاهلية أنه كان يقام في الجاهلية كل عام سوقان في شهر ذي القعدة أحدها في عكاظ والآخر في مجنة وكان يتلوهما في الأيام الأولى من ذي الحجة سوق ذي المجاز وتضيف اقترنت الأسواق العظيمة التي تقام في ختام موسم جني البلح ارتبطت بالحج ومع موسم جني البلح كان هناك معنى آخر للموسم يقول عنه الدكتور السيد القمني من الأشخاص اللي أنا بحترمها جدا وأصحاب الآراء الحرة والمستنيرين قال في كتاب الأسطورة في التراث صفحة 165 وما تجيبوش داهية للراجل ده كلام بيقول راجل باحث وعايزين ترجعوا بالكلام ارجعوا جابوا منين لكن هو الراجل ملوش دخل راق- ناقل برضه زي حالاتي كده بيقول تزيدنا اللغة تأييدا في تعبير موسم الحج بأنه كلمة الموسم تعني زمن الاحتفال بالوسم أو احتفالات الخصب أو موسم هي نفس ألفاظ وحروف الموسم نفس الحروف بتاعت المومس بس مع تغيير وتبديل في السين والميم الأخرانية وهي المرأة الموسومة بالزنا مع ملاحظة انتشار الموامس في مكة قبل الإسلام كلام علمي ومنقول من كتب وأضاف قائلا كان هناك الإله هبل وهو إله الخصب وصاحبته طقوس جنسية يبقى مش أنا يا أحبائي اللي أنا بقول إن في طقوس جنسية في الحج مش أنا أنا راجل قارئ بفتح الكتب واقرا وانقل اهو مش انا ده الدكتور سيد القمني في كتاب الاسطوره في التراث ونقلا عن مراجع اخرى يقول وصاحبته طقوس جنسيه تفشت تفشيا عظيما في مختلف تلك المناطق وهذا يدعم قولنا عن وجود عباده جنسيه في عباده الاله مقه اله مكه اليمنيه التي انتقلت الى الكعبه في مكه بعدين يجمل بقى الكلام الدكتور سيد القمني ربنا يديه العافية في نفس الكتاب ويقول كان ذلك التجمع لممارسة الجنس الجماعي طلبا للغوث والخصب شفت مش أنا اللي جايب الكلام كلام أهو في كتب كتب إسلامية مش من عندي كان ذلك التجمع لممارسة الجنس الجماعي طلبا للغوث والخصب من أجل هذا كان من طقوس الحج أو الحك في الكعبة في الجاهلية الطواف بالكعبة عرايا زي ما ولدتهم أمهاتهم الكلام ده بيقوله الدكتور جواد علي في كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ويقول لو عدنا إلى طقوس الحج الجاهلي فسنجد طقسا عجيبا ومثيرا وهو انهم كانوا يطوفون حول البيت الالهي ذكورا واناسا عرايا تماما. حفله جنس. عرايا تماما. ويتساءل البعض ما الداعي لهذا العري ان لم يكن بغرض يستحق العري ولماذا جعل الاسلام للاحرام زيا لا يستر الا العوره والكلام ده كاتبه آه، علل الشرائع للصدوق القمي صفحة 485 يا جماعة أنا ما بجيبش حاجة من عندي صدقوني الكلام ده كله من كتب ومعروفة وموجودة إلى الآن ده الحج ومن هنا ورايح مش اسمه الحج يا جماعة خلينا بقى نسمي الأمور بمسمياتها اسمه الحج واخدين بالكم والحك في موسم الخصب اه فالكلام ده مش من عندي الكلام ده زي ما وريته لكم بالمراجع والبراهين وموجود على السايت بتاعنا تقدروا تشوفوه ننقل بقى الى حاجة تانية مأخوذة من الوثنية وهو الحجر الأسود نفسه بقى حجر الأسود موقع الأزهر على الإنترنت بيقول الحجر الأسود ده طوله 30 سنتي واسطواني قطر 10 سنتي ده مصيبة سودة صدقوني مصيبة سودة مصيبة سودة بتؤكد الحقيقة العلمية اللي بيقولوها الناس عشان كده الناس كانت بتروح تحتك يا دي المصيبة يا دي العار يا للعار ولسه حاطين الحجر الأسود ده حجر هو النبي مش ضد الأصنام يا رجالة طب ليه محتفظ بالحجر الأسود ده كصنم هناك في الح- في الكعبة الله وبعدين شكله ينم على استخدامه يا جماعه عيب عيب صدقوني الكلام ده عيب عيب الكلام ده عيب عيب عيب المهم بيقولوا ايه بقى جه منين هذا الحجر بيقول لك انه نزل من السماء ده في سنن الترمذي باب الحج حديث 886 نزل الحجر الاسود من الجنه وهو اكثر بياض اشد بياضا من اللبن اشد بياضا من اللبن طب امال ايه اللي سوده يا خبر ابيض على اللي سوده مش معقول بقى اقول لكم ليه بيقولوا اهو ان الحجر الاسود كان ابيض لكنه اسود من مس الحيض في الجاهليه مين اللي قال كده مش انا انا ما بالفش ولا بخترع اسمه محمد حسني عبد الحميد في كتاب أبو الأنبياء إبراهيم الخليل نشر دار السعادة القاهرة صفحة 92 يا أحبائي اللي بتكتبوا في الجرايد وبتشنعوا وبتقولوا إن القمة الذكرية بيتهم الحج وبيقول كلام جنسي فارغ أنا بقول حاجة من عندي دي المراجع ديت مش قليلة قليلة مش مش قدام عينيكم حاجة غريبة الشأن جدا هذا هو الحجر الأسود الذي قدسه قدس في الجاهلية طيب ليه بيقدسوه النهاردة أنا مش عارف أنا مش عارف صدقوني فكتاب الأسطورة في القرآن صفحة 17 و19 بيقول أي أنه كان هناك طقس لدى الجاهلين تؤديه النساء في الحجر وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض ودماء الحيض بالذات وقد كان دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقم- الأقدمين كذا وكذا وكذا إلى آخره لا ده حتى أنا كاتب الحتة ده عشان أضيف حتة كويسة يقول إيه إنهم يماثلون لما بيروحوا يمسوا الحجر ده إنهم يماثلون الفعل الأول الذي قام به إله القمر اللي هو ال- الحجر الأسود عندما جامع الشمس وهي الإلهة إيلات يعني إله القمر بواسطة هذا العضو جامع الإله الإلهة إيلات اللي هي إلهة الشمس عشان كده بيقدسوا الهلال على مثال إن هو آه، يعني زي ال... كلام غريب شك شكله عجيب مش معقول أبدا أبدا طب يا جماعة أنتوا بس بتقدسوا الحجر ده ليه بس أنا عايز أفهم أنا عايز سبب واحد بس بيقدسوه عشان تعالوا نشوف ازاي محمد بيقدس هذا الحجر وماذا قال عمر في ذلك بص آه، دائرة المعارف الإسلامية تقول كان للطواف شأن عظيم وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه فأخذ من الشعائر الوثنية هذه الشعيرة وتقول آه، سنن البيهقي بقى يقول إيه في كتاب الحج أو الحك يعني حديث 9503 كان محمد يقبل الحجر علامة على تقديسه بيقدسه ليه؟ أنا مش عارف أخبرنا أبو محمد عن ابن عباس قال كان رسول الله إذا استلم الركن الحجر الأسود قبله ووضع خده الأيمن عليه يا نهار اسوح أه، تحط خدك الأيمن على الحجر ليه الله أنت عارف كان بيتحط فين الحجر ده لما بتحط خدك عليه مش معقول أبدا كمان ده تاريخ متداري طب ما كان كلام معروف وكنت حاضر أنت أيام الجاهلية وشايف الحاجات دي ازاي وبأي حق ولماذا كلها أسئلة تدور في الذهن يقول لك وكان الرسول يدور حول الحجر سبع لفات سبع لفات سبع سبع لفات بالذات اتهيالي ان من الحته ديت جه الثعلب فات فات وفضله سبع لفات يمكن يكون حاجه بالشكل ده يعني منها ثلاثا قافزا كالظباء واربع لفات ماشيا آه، في احترام للحجر المقدس الكلام ده موجود في مسند احمد آه، حديث 2835 حاجه غريبه طب نشوف بقى عمر في نهايه الايه الكلام وماذا قال عمر في صحيح البخاري باب الحج برضه حديث 1597 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يق- يقبلك ما قبلتك ما هو عمر عارف أصل الحجر ده كان بيستخدم في إيه ف- يعني ما جو- نفسه مش جاياله إن هو يقبله واعترض أيضا عمر على قفز محمد حول الحجر على أساس أنه ليس من طبيعتهم ولكنهم فعلوا ذلك رياء ليرضوا المشركين فصحيح البخاري باب الحج حديث 1605 يقول أخبرنا زيد ابن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للحجر الأسود إني لأع... إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك ثم قال ما لنا وللقفز إنما كنا نرائي بذلك المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال معليش شيء صنعه النبي فلا نحب أن نتركه يا سلام طب وصنعه النبي رياء يبقى يتعمل عشان خاطر النبي عمله يا احبائي المسلمين فكروا في المواضيع دي بصراحه كده المواضيع دي تورم المخ وتقزز النفس وتشكك في امور هذا الدين حجر عباده اصنام وله تاريخ اسود عشان كده سمي الحجر الاسود ولا زال يقبل ولا زال يحترم ولا زال يلف عليه ويقدس ولا زال تروح له الملايين من البشر عشان ياخدوا بركة الحجر طب ما البركة زمان ما هي لازم تيجي بطريقة تانية مش بمجرد انك انت تلف حواليه ما اذا كنتوا خدتوا حاجة خدوها بكلها بطقسها بقى بالكامل بالكامل وليه الحجاج بيروحوا عرايا او شبه عرايا لحد النهارده هناك امور محتاجة الى اسئلة كتير ومواجهة صريحة مع الواقع وأرجو أن الله يستخدم هذه الأمور لخلاص نفوس كثيرة اليوم يوم مقبول آمين آمين شكرا يا وتسابون أدمن الرب يبارك حياتك لو سمحتي اتينا بالأسئلة آه، ويا ريت تكون الأسئلة في عجالة حتى نستمتع بردود آه، جناب القوم زكريا بطرس اتفضل المايك معاك الرب يبارك حياتك
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بولا على الموضوع الشائك آه، اللي قلتك طرحته علينا واخواتنا ما بيحبوش يقربوا من موضوع الحك ده آه، عموما عشان الوقت ادم اتفضل معاك المايك تقول لنا السؤال اللي عندك لو سمحت
آه، سلام أستاذي أحمد شكرا على البرنامج الرائع سلام يا قدس أبونا الموضوع شائك جدا فسؤال وصل لي بس أعتقد أنه سؤال منطقي جدا لو قلنا يا قدس أبونا أنه آه، بحكم محمد كان في الجاهلية فكان يعني نوعا ما قريب على الشعر الجاهلي والوترية وكل حاجة لكن كيف وصلت إلى محمد أو كما ورد- ورد في السؤال كيف وصلت إلى النبي محمد بعد كل الحلقات بنقول نبي حاجة عجيبة كيف وصلت إلى النبي محمد أساطير الفارسيين ايوه يا لأن عزيزي المسافة كانت بعيدة جدا شكرا شكرا يا يا أستاذ ادم سابونا وتفضلوا مع حضراتكم شكرا يا عزيزي الفاضل والامر واضح جدا لان كان فيه سلمان الفارسي من فارس وهو اللي علم النبي محمد الخنادق والمجانق فليس بكثير ان هو يكون علمه الاساطير الفارسيه. اتفضل السؤال الثاني عشان خاطر الوقت.
السؤال الذي يليه من فضلك يا أدمن
سلام رب المجد يسوع المسيح يكون معاكم كلكم السلام عليكم.
آه، جالي سؤال آه، السؤال بيقول في موضوع الإسراء والمعراج مهم.
بيقول انتوا ليه بتستغربوا على ان الرسول صعد للسماء بالرغم من ان مكتوب عندكم في كتب النصرانية ان بولس الرسول صعد للسماء الثالثة ليه بتستغربوا ده عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شيء جميل شكرا شيء جميل جدا صحيح مقابله جميله قوي آه، بولس الرسول صعد الى السماء الثالثه وليه محمد ما يكونش صعد الى السماوات السبعه بس التقليد هنا ناقصه حته في الاخراج لان بولس الرسول لم يركب بغلا ولا حمارا ولا براقا صعد بالروح الى هناك ما صعدش على حمير بس ده الفرق الكبير نعم.
اتفضل يا عزيزي ال- السؤال اللي بعديه عشان خاطر الوقت آه، الأدمن لو سمحتي السؤال الذي يليه
آه، شكرا يا بونا طب السؤال اللي جاي عند Life TV تاني اتفضلي يا ريت تقولي لنا السؤال اللي جالك
طيب شكرا لكم آه، سلام المسيح لكم جميعا طيب آه، عشان الوقت هقول السؤال على طول بس آه، اعتقد انه اخوانا المسلمين آه، الاحبة اول مرة يسمعوا آه، هذا الكلام عن الحج والحجر الاسود وهو خصوصا ان اللي- اللي بعت باعتين السؤال يسأل الناس يعني هم بيكونوا ناس على اخلاق عالية جدا والغير متقبلين هذا الكلام ولكن آه، بيطعنوا في المصادر والمراجع آه، فالسؤال بيقول دائرة المعارف الإسلامية هي من تأليف المستشرقين الحاقدين فلماذا حضرتكم تستشهد تستشهد بها شكرا آه، اشكرك اشكرك لان فعلا ده عمال يتردد في الجرايد النهارده وواحد كتب في جريده الوفد طعنا في هذا الامر وانا رديت عليه الحقيقه آه، بس رد مختصر وبرضه ده اللي انا هرده بيه مختصر اذا كان ده من شغل جماعه مستشرقين فلماذا ترجموها من اكثر من نصف قرن هذه مجموعه كتبها مستشرقون فعلا متخصصون وحاصلون على شهادات علميه عاليه وايضا في اللغه العربيه وترجمتها مجموعه من مشايخ الازهر واول طبعه صدرت ليها كانت سلف- سنه 1933 من حوالي ثلاث ارباع قرن وظلت لحد اليوم وأعيد طبعها بعد سنة 1933 أعيد طبعها سنة 1998 بس بعد احنا ما بدينا نتكلم منها بقت مستشرقين الله طب والثلاث ارباع قرن اللي قبل كده كانت عامله ايه؟ كانوا ناس مسلمين حاجات غريبة في الردود ناس غريبة قوي طب وإذا كانت بهذا الشكل ليه شيخ الأزهر يقول عنها إن دائرة المعارف الإسلامية التي قامت الهيئة المصرية العامة للكتاب بنشرها بالتعاون مع مركز الشرق للإبداع الفكري تعد على رأس المشروعات العلمية الضخمة التي تهدي العقول إلى كنوز من المعارف الجليلة التوقيع شيخ الأزهر الشريف دكتور محمد سيد طنطاوي في 30 يناير 1988 طب وليه سمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة يقول ولا شك فهو عمل متفرد يعتبر من أضخم الدوائر في المعرفة الإسلامية على مستوى العالم اشمعنى يقول لي ان في مترجمين علقوا على الكلام فليه بتسيب انت كلام المترجمين المترجمين دولت اللي هم هيئه علميه مترجمين علشان خاطر يردوا على كلام بحث قضوا فيه اعمارهم عشان خاطر يقننوه علميا ومنطقيا وآثار أم النهاردة عايز واحد بس بيترجم يقول لا الكلام ده مش صح وآخد بكلامه يطلع مين ده إلى جوار هيئة علمية مكلفة بهذه الأبحاث الكبرى أه لا دي على فكرة ده كلام بقى ما هو هو الحجج الأحاديث إسرائيلية كويس والتفاسير خزعبلات دخلت فيها والقرآن دخلوا الشيطان دخل فيه آيات قرآن طيب والكتب الإسلامية آه دخلوها المستشرقين طب ما هتبني إيمانك على إيه بقى الإيمان ده هيتبني على إيه لما دي كده وده كده وده كده وده كده ده أنت عارف زي واحد راح يزور إنسان آه، آه، بخيل عازمه على الأكل قال له اسمع يا أبو يا أبو نسب قال له إيه قال له قدامك عيش قال له إيه قال له الصحيح ما تكسروش طيب قال والمكسر ما تاكلوش وكل ما تشبع لما الاسلام طلع كله سليم ما يكسروش والمتكسر ما يمسوش ويفهم ايه ويعقل ايه ويبني ايمانه على ايه ما تفوقوا بقى يا جماعه تفوقوا كده وخدوا الامور بجديه شويه شكرا جناب القمص اتفضل يا عزيزي آه، ممكن آه، جنابك تقول لنا التاريخ الهجري المذيل به التوقيع لأنه من الأظهر ويجب أن يذيل بتوقيع بالتاريخ الهجري غالي والطلب رخيص يا ابو حمدات ماشي يا حبيبي 22 من رمضان سنة 1418 هجرية شكرا أشكرك شكرا السؤال الذي يليه من فضلك
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على الاجابه معلش عشان الوقت عايزين ناخد بقيه الاسئله سريعه استاذ يوسف الحق اتفضل معاك المايك تقول لنا السؤال اللي عندك
شكرا آه، سامي المسيح مع قدس ابونا مع الاستاذ احمد انا حقيقه أهلا بيك.
السؤال زي ما جه بالظبط سؤال موجه لقدس ابونا زكريا لماذا لا تتوخى الامانه العلميه وتذكر تعليق المترجم لنفي اقوال المستشرقين اعتقد ان السؤال وصل مايك مع حضرتك شكرا جزيلا هو ده السؤال اللي انا جاوبت عليه دلوقتي وقلت العمل الفردي لا ينقض لجنه علميه مكلفه بالبحث العلمي وانا اتهيالي ان احنا نكتفي بهذا القدر من الاسئله علشان خاطر آه، ال- اللمسه الروحيه ما نفقدهاش شكرا جناب القمص ونشكر المشاركين معنا آه، ونأسف لضيق الوقت في عدم أخذ أسئلة أخرى وجناب القمص سيعطينا لمسة روحية عن المحبة الإلهية من الكتاب آمين.
المقدس امين الحقيقه لان ديت الحلقه الخامسه عشر واحنا خدنا ال 14 اللي فاتوا كلهم تاملات ولمسات عن المحبه الالهيه فبقي ما هو رده فعلك الان وعشان كده عمال اقرا احب اقرا لكم يعني من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل روميا اصحاح 13 ايه 11 هذا وانكم عارفون الوقت انها الان ساعه لنستيقظ من النوم فان خلاصنا الان اقرب مما كان حين امنا ساعه الان ساعه لنستيقظ من النوم أي إنسان غفلان في نوم الخطية أو في نوم الظلمة والجهالة أو في نوم في الأديان الباطلة وغير السليمة ساعة لنستيقظ بعد ما بشوفنا كل الحاجات دي وبعد ما سمعنا كل الكلام ده وبعد ربنا ما أنعم علينا بكل الإنعامات دي وبين لنا حبه الكبير إنها ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا الأيام بتجري يا جماعة وبتوصلنا إلى النهاية وبتقربنا منها ففوق فوق يقول يكمل يقول قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونس ونلبس أسلحة النور تقارب النهار يا ريت يا أحبائي آه، في هذا الوقت بالذات ان احنا نستيقظ الان ونقول له يا رب فوقنا عشان نقوم وادينا حياة جديدة ويوم جديد ونهار جديد وحياة جديدة مقدسة في اسمك قل له يا رب ادخل إلى قلبي ليشرق نورك في حياتي أنا أفتح لك قلبي الآن يا رب لكي ما تأتي بحسب وعدك الصادق فتنير قلبي وحياتي اقبلني إليك كما قبلتك إلي آمين الرب يسمعك ويستجيب في الحال آمين آمين شكرا رب بارك حياتك جناب قمص أعزائي المشاهدين إخواتي وإخواتي من المستمعين في البال توك سمعتم الدليل سمعتم البرهان أتونا بما يدحضه أتونا بالدليل الذي يكف هذا الكلام بالدليل والبرهان نحن لا نسعى إلى الاستهزاء بك أو وضعك في وضع مخزي ولكن نسعى إلى خلاصك خلق- لقد خلقك الله إنسانا عاقلا استعمل هذا العقل كي لا تكون مثل الدابة التي بلا عقل لأن الله قد أك- أكرمك وكرمك وخلقك على شبهه أي أنك تفكر ولك القدرة على التفكير والتمييز إذا أردت نسخة من الكتاب المقدس فراسلنا على العنوان الذي سوف يظهر بعد قليل على الشاشة وأيضا راسلونا برأيكم في هذه الحلقة وتعليقاتكم على البريد الإلكتروني الذي سيظهر في هذه الشاشة من قل- بعد قليل الرب معكم وكل ما سمعتموه بالدليل والبرهان آتوا إلينا بالدليل والبرهان والرب معنا جميعا نشكر جناب القمص الرب يبارك حياتك ويديم خدمتك وإلى اللقاء في برنامج حوار الحق مرحبا بكم وإلى اللقاء آمين رب معك